هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله مرة ثالثة اليوم كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا. اللهم نور قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم كره الى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم املا قلوبنا بحبك وازرع في قلوبنا حبك واغمر قلوبنا بحبك واشغل قلوبنا بحبك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم وثبت على الايمان قلوبنا امين اخوتي انا احبكم في الله اخوتي في الله لقاؤنا الليله سيكون مختصرا سريعا في العقيده الطحاويه كنا قد وصلنا في, العق... في شرح العقيده الطحاويه إلى الفقرة رقم 55 بعيد السياق من الأول من أول 52 ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين الفقرات دي تم شرحها وكانت اخر فقره وقفنا معاها 55 ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله الفقرة الجديدة الليلة دي ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله دي العقيده الطحاويه الامام الطحاوي من طحا طحا تبع محافظه اسيوط محافظه سوهاج المنيا خلاص المنيا يا عم اصل عندنا شويه متعصبين للمنيا هنا آه ناس طيبين انا بحبهم عم الشيخ عم الحاج فتحي فين الشيخ ابراهيم وفين بقيه الشله سلموا لي عليهم طب صلي صلى الله عليه وسلم الامام الطحاوي كتب آه زي ما انتم شايفين العناصر ولولا ان آه فضيله الشيخ عمرو بيزعل لما اعيد من الاول يقول لي عايزين نقزح قدام فكان بودي ان انا اقرا عليكم العقيده الطحاويه من الاول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره واول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد عقيده حلوه العقيده الطحاويه انا لما دورت على حاجه نشرحها في بدايه العقيده في المدرسه ما لقيتش احسن من كده كلام بسيط وسهل والاطفال كلهم بيحفظوه عشان كده عايزين نحفظها العقيده الطحويه دي ونلقنها ونعلمها لاولادنا من بعدنا ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ايه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك نعبده الهك فلما سلمها لاولادي كده اقول لهم ايه ادي عقيدتي موتوا على ده موتوا على ده يا جماعه انا قلت في خطبه الجمعه اللي ف... مش اللي فاتت اللي قبلها في اللي فاتت وفي اللي قبلها احنا بنتكلم في خطب الجمعه عن كيف نواجه المحن قلنا نمره واحد نواجه المحن بالايمان اثنين بالتضرع ثلاثة بالصبر أربعة بالثبات وخدنا في الثبات خطبتين قلنا من أنواع عوامل التثبيت في مواجهة المحن أن تعرف عقيدتك جيدا هو أنا بحبكم في الله وعمال أقول لم الدرس لكن لما بتفتح أنا ما ببخلش اللي يفتح إيه خليها تفتح ماليش دعوة لو ان انا ناوي على درس تلت ساعه ولا نص ساعه النهارده بس زي ما تيجي صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم آه العقيدة وفهم العقيدة ومعرفة العقيدة هو اللي بيثبت يا جماعة أي زلزلة وأي خلخلة وأي ضياع سببه إن عقيدته مش على مش على عقيدة راسخة اللي أنا قلت لكم بقى هتوسع اللي هي إيه؟ إن أنا الكلام ده من زمان قولوا سنة مثلا 86 87 كان لنا درس في مسجد الرحمة في شارع الهرم 303 شارع الهرم إن في فرق كبير بين اليهودي اللي جه احتل فلسطين عقيدة عقيدة عقيدته إن دي أرض المعاد وبين الفلسطيني اللي بيدافع عن أرض وعن وطن اللي بيدافع عن عقيدة ده ده يعني لا تواجه العقيدة إلا بعقيدة هي دي القضية فلذلك يا جماعة احنا محتاجين ندرس عقيدة نفهم عقيدة نتعلم عقيدة نعتقد عقيدة وعمر ما كانت عقيدة الإسلام معقدة أحيانا بعض اللي بيدرس العقيدة بيعقدها في ناس كده مهمتهم تعقيد العقيدة لكن ال- الأصل في المسألة إن عقيدتنا إيه؟ سهلة وبسيطة وجميلة وتزيد الإيمان امتى تخرج بقى عن ال عن ال عن الوضع ده لما اجعل العقيده الرد على الفرق المخالفه واثبات مش عارف ايه ببساطه ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا دي عايزه شرح ما تردوا علي مش عايزه شرح ليه لانك ما تعرفش ان المعطله والجهميه قالوا ازاي ربنا يتخذ خليل ربنا ملوش خليل فاحنا بنقول لا ربنا اتخذ خليل لان ربنا قال واتخذ الله ابراهيم خليل لكن لو انت ما تعرفش التانية دي واقول لك اتخذ الله ابراهيم خليلا تقول لي ايه طبعا اتخذ الله ابراهيم خليلا جبتها منين دي يا عم ابو الفتوح ما ربنا قال في القران في سوره النساء واتخذ الله ابراهيم خليلا دي عايزه حاجه عايزه كلام خلاص وكلم الله موسى تكليما ربنا قال كده في القران برضه بالنص وكلم الله موسى تكليما خلاص خلصت بس عايز اقول لك ببساطه وانا بحبك فافهمني ببساطه ان لما نقول في عقيدتنا ان ربنا اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما تحبه ثمرة الاعتقاد ده ايه حبه حبه انك تقول الله ده ربنا جميل قوي اتخذ من البشر اللي زينا خليل وكلم واحد من البشر اللي زينا ده رب جميل قوي ورب طيب ورب عظيم ورب كريم سبحان الله العظيم هي دي العقيدة ثمرتها انك تعرف ربنا ف تحبه تحبه ويا سلام لو حبيت ربنا وبقى ربنا احب شيء اليك وانشغلت بحب ربنا بتحبه بتحبه لو لو اتملأ قلبك بالحب ده ساعتها مين بقى هيثنيك انا بحبكم في الله اقصد ايه لما تفهم عقيده وتحب ربنا وتؤثره على ما سواه خلاص بقى بيحصل عندك نوع من الاستهانه بكل شيء فكل ما فوق التراب بس ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما تسليما لازم تحفظ يا ابو الفتوح تسليما دي فوق لي شويه بقى وبطل سرحان احسن هروحك تسليما ان تقول لي طب ربنا كلم موسى ازاي الله الله يكلم موسى ازاي اقول لك ازاي دي اللي المفروض تسلم فيها كيف لا ندري لكن كلمه ما تسألش الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما تسألش كيف دي كلمة تسليما دي قضية إن إن إن وما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و وسلموا تسليما يبقاش في صدرك أي حرج أنت مؤمن بدي ليه تقدر تقول لي ليه وديك خمسة جنيه لأن ربنا قال كده خلاص تاخدها أنت لا والله لا أنت واخد خمسة جنيه خمسة جنيه لا لا لا لا أنا معايا خمسة جنيه جديدة اتفضل صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم اللي كل اللي هيجاوب السؤال هديله خمسة جنيه جديدة آه فين الاسطوانات طيب عشان نحذف لهم اسطوانات هات لي شوية هنا اسطوانة بتساوي خمسة جنيه برضو يعني معايا شوية اسطوانات هدية عليهم آه، الدرس بتاع مداناة حاملة اللي كنا هنقوله و... وعليه خطبة الجمعة بتاع السويس اللي هي عنوان لا إله إلا الله لا اله الا الله طب قولوا لا إله إلا الله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول إيه إن أنا بسلم ليه واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما أنا مسلم لأن ربنا قال كده إذا ربنا قال كده يبقى عليا إن أنا إيه أسلم وما أسألش ربنا إزاي كنا بنقول في درس الظهر النهاردة مش كده إن إذا ربنا سبحانه وتعالى قضى أمرا لا يسأل عما يفعل ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين يا جماعة الشهادة عشان أشهد لازم تنبني على يقين الشهادة غير العلم وإحنا هنشهد للنبيين طب جبنا اليقين بالنبيين منين برضو من القرآن ربنا حكى لنا قصة نوح وقصة موسى وقصة عيسى وقصة الأنبياء قصص الأنبياء دي كلها اللي في القرآن هنشهد الأنبياء دول يوم القيامة لما يجوا وربنا يسألهم بلغتم اه بلغتم مين يشهد لكم يقولوا أمة محمد اللهم اجعلنا من أمة محمد المؤمنين به اللهم وشفع فينا النبي محمد ونسمي أهل قبلتنا مسلمين نسمي أهل قبلتنا إيه برضو لازم افهم معايا احنا قلنا لازم نتعلم عقيدة وببساطة تزيد الإيمان في كل فقرة هقول لك تزود إيمانك إزاي الفقرة دي الفقرة ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة اللي يزود إيمانك الإيمان بالغيب أنا لا شفت ملائكة ولا شفت نبيين ولا شفت كتب لكن أنا أؤمن بهذا لأن الله أخبرني فإيماني بالله إيماني بما أخبر به يزيد إيماني حلاوة مش أنا قلت لك يا عم الحاج يا سني يا راجل يا كبير زي حالاتي أنت كده عجوز ها قلت لك أنا إيه إن قضية إنك أنت تؤمن بالغيب بتوسع أفقك ومداركك يعني بيقو- واحد كان قال ببساطة آه، الشيخ وحيد بالي بيحكي لنا قصة من الف- بتاع إفريقيا إن قالوا إن اليهود بيؤمنوا بكل الأنبياء إلا عيسى ومحمد والنصارى بيؤمنوا بكل الأنبياء إلا محمد والمسلمين بيؤمنوا بكل الأنبياء إيماننا ده من غير ما نشوفهم ولا نعرفهم آمنا بيه لأن ربنا أخبرنا بيه يخلي عندك آه، يبني عندك الثقة في الله بنسميها قفزة الثقة عارفين قفزة الثقة بتاع التجنيد بتاع الجيش بتاع الشرطة بتاع الكلية الحربية عندهم امتحان اسمه قفزة الثقة يطلعوه فوق أربعة متر مش عارف ولا كام سبعة ونص متر أيوة أنت عارف أنت سبعة ونص متر ويقولوا له نط من فوق وهو ما يعرفش بينط في مية اه بينط في مية- في مغطس مش على الأرض فالجريء بينط واللي خايف آه، آه، آه، طب ارجع بلاش انت بقى قفزة الثقة دي الثقة في الله محتاجة ايه قفزة القفزة دي بنصنعها ازاي منها الإيمان بالغيب دي قفزة من قفزات الثقة إن ربنا قال لي حاجة على عيني وراسي فوق حبيبي جل جلاله لما ربنا يقول لي حاجة أنا قلت لكم قبل كده اليقين أنا أؤمن أن لله عرش شفت عرش ربنا؟ ما حصلش والله ولا في المنام ما شفتوش لكن أؤمن بيه واثق في وجودي اشد من ثقتي في وجودكم قدامي دلوقتي احتمال بعد شويه اصحى والاقي نفسي كنت نايم وبتكلم مع الناس دي في الحلم مش عرفنا انا لكن انا اؤمن لان ربنا قال الرحمن على العرش استوى قال ذو العرش قال ذو العرش المجيد خلاص يبقى في عرش امنت وممكن بذلك ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين قلت قبل كده احنا لسنا قضاه لسنا ايه يعني ايه لسنا قضاه ما بنحكمش على الناس ما بنحكمش على حد فلان منافق وفلان مشرك وفلان كافر وفلان وفلان انا انا مالي انا نفسي احكم على نفسي انا انا منافق ولا مؤمن نفسي احكم على نفسي انا انا تقي ولا فاجر نفسي احكم على نفسي انا انا صادق ولا كذاب سيبنا من الناس الحكم على الناس دي مش شغلتي نحن دعاة ولسنا قضاة نحن عباد ولسنا أرباب الرب هو اللي يحكم على عباده لكن أنا أحكم عليه ليه مش وظيفتي ولا مهمتي وأبدا ربنا مش هيسألك يوم القيامة أنت ما حكمتش على فلان إنه كافر ليه مش هيسألك لكن هيسألك انت قلت عليه كافر ليه وصلت دي هيسألك لو كفرت فلان او فسقت فلان او حكمت على فلان بكذا هيسألك انت ليه قلت عنه كده لكن مش هيسألك لو انت سكت عنه وما جبتش سيرته عشان كده بنقول اهل القبلة مين اهل القبلة بقى اهو ما داموا بما جاء به النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين ادم هم معترفين بسيدنا النبي ومصدقين بالقران اللي جه به سيدنا النبي يبقوا دول اسمهم ايه اهل القبله اسمهم اهل القبله اللي هم احنا بنسميهم اهل القبله بنسميهم ايه مسلمين مسلمين قلنا قبل كده المشكله الكبيره في الناس ودي طالعه بقى احيانا بين الشباب كده يقول لك ايه انا ما باكلش اللحمه اللي عند الجزار ليه مش مزكاه ليه مش مزكاه يا ابني قال لك اصله بيسب الدين انت سمعته بيسب الدين لا ما كل الجزارين كده اي لعبه اي لعبه انا ماشي قدام الجزار في بلاد دكرور لقيته كاتب لا اله الا الله محمد رسول الله ادخلوها بسلام امينين وفديناه بذبح عظيم يبقى ايه مسلم ادور انا بقى وراه بيسب الدين ولا بيسبش الدين بيصلي ولا بيصليش ده مش من هدي النبي محمد مسلم اكل من ذبحته وخلاص خلص انتهينا عشان كده اللي بيقول لك احنا بنتوقف في الذبائح وده شرع يقول لك معاك حق الشريعه بتقول نتوقف في الذبائح لكن انت بتتوقف في الذابح مش في الذبائح هو ده الغلط انا هتوقف في الذبائح الذبيحه دي ذبحها واحد مسلم اه الراجل ده مسلم انا سمعته بيقول صلي على النبي يا عم الشيخ يبقى يبقى مسلم ولا لا خلاص انت إيه؟ انت تتوقف في الذبح ده الغلط اما ان انا اتوقف في الذبائح اتذبحت ولا لا ده الواجب الشرعي لان احنا بنتوقف في حاجتين الشرع امر بالاحتياط في حاجتين الذبائح والفروج الفروج اللي هي النساء يعني ان قدام المسجد هنا في مثلا يعني بعد ما يبقى في نساء تلاقي مثلا 100 واحده منتقبه كلهم لابسين اسود مراتك مين فيهم لا يجوز انك تروح تم- تمسك واحده تعالي يلا مراتي يا شكل مراتي ما ينفعش تتوقف لحد ما تعرف مين مراتك هي تيجي عليه
واللي يجي عليه ما يكسبش صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انا بحبكم في الله آه فبنقول ايه ان بنتوقف في الذبائح مش في الذابح فنسمي اهل قبلتنا مسلمين شفته بيصلي يبقى ايه مسلم سمعته بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى مسلم قول لي انا شفت واحد نصراني بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عم احنا مالنا ومال الموال الاسود ده انا بكلمك في المسلمين قل ما مسلم بيقول لا إله إلا الله بلسانه خلاص الله سيدنا النبي لما قيل له كذا وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال قول يا ابني قال ايه عشان اديك خمسة جنيه قال اني لم اومر ان اشق صدور الناس او ان انقب في قلوبهم ده انا اللي بقول كده ده سيدنا النبي لما قالوا له ده بيقول بلسانه قال له انت مالك انت وانا اقول ربنا امرك تفتح قلبه وتشوف قالها بقلبه ولا لا قال بلسانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول يبقى ايه وبعدين انت صعبان عليك ان الناس يبقوا مسلمين ليه ليه عايز تكفر الناس ليه عايز ليه بنفرح في المصايب قلت كده في درس الظهر ان في ناس بتحب الشر شرير بيحب الشر الرسول قال فما احب ان اثير شرا على الناس على الناس خليك خير تحب الخير للناس نعم يا اخي هتجيلك الوقت حالا اصبر بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه ما كنت احب ان اثير شرا على الناس خليك كده ما تحبش الشر وما تحبش ان الشر يكتر ما تحبش ان الشر يثور ما تحبش ان الشر آه، ينتشر ما تحبش ان الشر آه، يعلو ما تحبش ان ما تبقاش شرير خليك خير ونسمي أهل قبلتنا مسلمين شرط ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ال- ال- الفقرات دي شرحناها قبل كده والفقرة دي نستفيد منها الملمح الرباني في هذه الفقرة سلامة الصدر للمسلمين أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة بسميها أسهل طريق لدخول الجنة اللي هي ايه سلامة الصدر لما بقى مفيش غل في قلبي لحد ولا ضغينة ولا حقد ولا بغضاء بحب الخير لكل المسلمين دي تخلي صدري آه، سليم أبات صدري سليم ولا نخوض في الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله الواد ده بيقول لي وانا بتكلم هو مش يا شيخ الايمان قول وعمل اللي بيقول وما بيعملش ده مش يبقى ايه يبقى مرجئ ده اللي اسمه نماري في دين الله هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل السؤال ده او اتسأله ما حصلش فعشان كده في حدود مدرستنا المدرسة الربانية بتاع الناس الغلابة دول انتوا تسمعوا ايه عن المرجئة مين المرجئة دول احسن ما تسمعش عنهم خليك اعرف الحق وسيبك من الباطل لكن لو عرفت الباطل تعال نتفاهم بقى يعني لو بلغك مين المرجئة ومين المعتزلة ومين الجهمية ومين الأشاعرة نفهمك لكن لو انت ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده يبقى احسن ما تسمعش عنهم ما تعرفهمش ليه لان ما عادش ليه وجود النهارده انا هقول لك ببساطه انك ممكن تسمع في اذاعه القران الكريم انهم يقولوا ايه ان ينزل ربنا يعني تنزل رحمته بقول لك لا لما تسمع ينزل ربنا يبقى ايه ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا قلت لك أشاعرة ولا جهمية ولا معتزلة ولا خلاص خلينا في حدود إذاعة القرآن الكريم بس وخلصت المسألة اعرف الحق وفي عرض الحق أفضل رد على الباطل عشان كده آه، كنت بقول إيه هنا قال سفيان الثوري من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم انت ما تقولش الباطل لانه اللي بيقول اهو الايمان قول وعمل اللي عندهم الايمان قول بس يبقوا ايه هتخلي الناس يقولوا الايمان قول بس طب ما انا ادفع الناس لعمل لسه كنت بقول لهم ايه فاكرين القصة بتاعت آه، شريط لماذا لا, متص... لا تصلي هو انتوا صحيح ما بتصلوش ليه آه، انت ما بتصليش ليه فاكرينه ده ولا نسيته اه ال- الشريط الجميل ده كنت قلت فيه ايه حكم تارك الصلاة تارك الصلاة كافر ولا مش كافر الناس اختلفوا ناس قالوا كافر كفر مخرج من المله ناس تانية قالوا لا مش كافر ده بيتشهد بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وما بيصليش وحرب بقى والعذر بالجهل وعدم العذر بالجهل وتركها كسلا وتهاونا تركها جحودا ونكرانا انتوا طب انتوا بتتخانقوا ليه؟ اهو انتوا عاملين زي ايه؟ واحد سواق تاكس ماشي في اخر الليل وعينيه غفلت خبط واحد موته خدوا سواق التاكسي على فين؟ على الاسم وخد تجديد 15 يوم الله يفرج عنه وهو في السجن مات يوم القضية وقف وكيل النيابة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ده كان يسوق برعونة وقف المحامي قال البريء المتهم بريء المتهم كان يضيء الانوار الكاشفه والاخر هو ال- وعمال وكيل النيابه وطالب باقصى العقوبه والمحامي بيقول بريء والمتهم ميت المتهم ميت هي دي هذه كافر مش كافر والمتهم ما تجيبه يصلي ونبقى حلينا المشكله صح كده ولا لا هاته يصلي أما اللي يقول لي الإيمان قول وعمل ما نتعلم من الإيمان قول وعمل وخلصت المشكلة بس انتهيت القضية في إيه؟ إن الإنسان ينبغي إن هو يتعامل مع هؤلاء الناس أنهم محل دعوة وأنا قلت في في شريط الصلاة ده مفيش مسلم بيتشهد إلا وفيه خير بس محتاج الايد الحنينه اللي تجيبه مش محتاج العجرفه بتاع الواد ال ما تروح يا عم انتوا جب... جبتوه منين ده ب... ب... بقول الكلام ده نجيبه يصلي قال لك طب لو ما صلاش يا ابني ده شغل النسوان اللي يحط لك لكل حل مشكله كل ما تجيب له حل يحط له مشكله هاته يصلي وخلاص خلاص ما رضيش يصلي اصبر وامر اهلك بالصلاه اصبر عليه اصبر عليه لما يصلي ولا يمكن انا لم اجرب في حياتي احدا اجتهدت عليه ولم يستجب لم اجرب الا مره واحده عشان كنت في درس زي كده في مسجد احنا ليلتنا طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتوا الاربع الجاي اجازه فخلينا ناخد راحتنا الليله دي ال ال كنا في, مز في, في مسجد قبيله مسجد قبيله ف- عارفينه في العتبه عند صدناوي العتبه م? وديت درس قلت قلت الكلمتين دول قلت انا ما جربتش في حياتي ابدا اني اشتغلت على حد وما استجابش في الليله دي كان ابويا معايا وده في- في شريط فيديو بالموضوع ده وخدته بعد ما خلصنا ورحنا عند دكتور السكر عند الدكتور لقيت واحد راجل كبير طيب انا يا شيخ محمد حبيبي سلمت عليه وقعدت معاه قال لي عرفك على بنتي بنته متبرجه بشكل بشكل فاجر شعره ومكياج وبنطلون لا لا لا لا فالشاهد ايه ان انا يوميها قلت له بنتك بالشكل ده قال لي مال الشكل ده جميله وقعدنا عند الدكتور في الاستراحه مثلا ساعه اكتر من ساعه ساعتين اقنع فيه ان كده حرام كده لا يجوز تسيب البنت تعيش حياتها تعيش شبابها براحتها يا اخي شوف كده خليك خليك لارج واحاول يمين شمال ما فيش لم يستجب اطلاقا مقتنع تماما خليها براحتها كده ولما يجيلها هواها بقى بالحجاب اما تكبر بتعدي ال 40 تبقى تتحجب ولم يستجب عشان كده بس عشان بس ما يبقاش كذبت عليكم دي الحقيقه ان احيانا في ناس حصل لها غسيل مخ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله قل لا إله إلا الله ما فيش بقى سبيل لهداية الأشكال دي الشاهد إيه من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم قال أيوب لست ترد عليهم بشيء أشد من السكوت فإنه يخمد هيجان نفسه أهل البدع وأهل ال آه، آه، آه، اسمك إيه يا أحمد آه، خلف آه، زي أحمد خلف كده ها ال- اللي هي عايز يمتحن عقائد الناس ها الإيمان قول وعمل هو العمل شرط في الإيمان ولا شرط صحة ولا شرط كمال وعايز يوقع وعايز يوقع الراجل الغلبان ده ان يقول كلمه ايوه شفت اه مبتدع مبتدع مش مش من السنه امتحان عقائد الناس عقائد الناس افضل ما فيها قالوا ايه افضل ما فيها دين العجائز دين العجائز اللي هو ايه الايمان المجمل اللي انا بعلمه لك ده ان ربنا جل جلاله في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسميع البصير خلاص على كده يجي واحد بقى يقول لك آه، انتوا بتقولوا بقى ان هو مستو على عرشه بتقولوا ان هو ينزل في ال- ها في الثلث الاخير من الليل طيب الثلث الاخير من الليل هنا الساعه 4 الساعه 4 الفجر ديك اللي انتوا بتقولوا ان ربنا ينزل فيها بتبقى في امريكا الس... لا اه، اطرح سبع ساعات اه، العشرة بالليل او تسعة بالليل يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينزل برضه في الساعة دي يا عم انا ما اعرفش والله ما اعرف وانا لو اعرف كنت هقول لك لان انا ما سالتش ربنا انت بتنزل على اي توقيت هو ربنا قال ينزل قلت بس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كون ان انت بقى تطلع لها مشاكل حل انت المشاكل اللي بتطلعها لكن انا ما عنديش حلول فالمهم ايه ان الحل مع اللي يقول كده الحل ايه ردوا عليا السكوت احسنتم السكوت لست ترد ايوب السختياني يقول لست ترد عليهم بشيء اشد من السكوت هو عايزك تفتح له بيبان يتكلم فيها انت تعمل ايه اسكت يعني واحد جاي يكلمك في السياسة واحد جاي يكلمك النهاردة في المشايخ يشتم المشايخ واحد جاي يكلم اديله الوش الجلد والابتسامة البلهاء وسيبه خلاص قال عبد الله بن السري ليس السنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء لكن السنة عندنا ألا نكلم أحدا منهم مش هنكلم حد منهم خالص كتب رجل إلى الإمام أحمد أن يناظر أهل البدع ويكتب كتابا في الرد عليهم فكتب إليه الإمام الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون عليك دينك وهم لا يرجعون إلى رأيك هيضحك عليك ويلخبط لك دماغك وبرضه مش هيرجع في كلامه لأنه معجب فالسلامة إن شاء الله ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم آه هي دي ال- ال- النقطة الأولانية بتاعت ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله النهارده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ذكرني بكلمة الشيخ أبو زهر الله يكرمه راجل طيب في مرة كنا قاعدين وبعدين بيقول لي حديث دخول البيت صحيح ولا لا حديث كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين وإذا خرج صلى ركعتين فقعدت أقول له ال- ابن حجر في نتائج الأفكار صححه وفلان ضعفه وفلان قال فيه وفلان قال لي "شو، خليهم هم يختلفوا وإحنا نصلي يعني كل ما تدخل البيت تصلي ركعتين وانت خارج تصلي ركعتين دي مشكله بس خلاص و- والحديث صح عند بعضهم اما نقعد بقى نتخانق صحيح ضعيف يا عم اتخانق انت وانا هصلي هصلي ادام عندي صحيح وفي مجال للاجتهاد في التصحيح والتضعيف انا في جميع الاحوال مقلد يعني انا مش مجتهد في التصحيح والتضعيف فانت بتقلد اللي بيقول ضعيف وانا بقلد اللي بيقول صحيح وخلاص وانتهينا الشاهد ايه هنا ازاي نبطل مراء وجدال الكلام ده يا جماعه عقيده احنا ب- كده بنعمل ايه بنشرح العقيده قول لي لا أنا العقيده ما تشرحش كده عندنا في المدرسه الربانيه بتشرح كده ازاي نبطل مراء وجدال واحد أن تعتقد أنه لا شيء أغلى من سكينة القلب وسكينة القلب إنما تنزل بترك الجدال عشان كده ربنا قال فلا رفث ولا فسوق ولا ولا جدال في الحج عشان تحصل السكينة في الحرم ومن دخله آمنا ازاي بقى وأنا قاعد أجادل فترك الجدال سبيل الأمان الأمان القلبي إذا اعتقدت دي هتبطل جدال اتنين المراء علامة فراغ القلب قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالسوا أهل الجدال فإن مجالستهم ممرضة للقلوب ثلاثة سريع إن الجدال المراء يضيع القلب يوصل إلى الشرك قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون عارفين قصة الآية دي؟ اقروا بقى في أسباب النزول أسباب نزول الآية دي إيه؟ إن المشركين جم للمسلمين قالوا لهم أنتم ما بتاكلوش الميتة ليه؟ قالوا لهم لأن ربنا نهانا عن كده حرمت عليكم الميتة فالميتة حرام قالوا لا إزاي تبقى حرام؟ هي الميتة دي مين اللي موتها؟ ربنا والذبيحة مين اللي ذبحها؟ بقى تسيبوا اللي موته ربنا وتاكلوا اللي انتوا بتموتوه فبعض المسلمين قال لك اه والله تعرف ان برضو الكلام ده معقول ف... فالشاهد ايه خلاص الكلام انك انت لو قعدت للي قاعدين يتكلموا في الاخر هي ايه هيلبس عليك دينك هيخليك تشرك ربنا بيقول لك ما تاكلش وانت تقول ليه بقى اللي انت موتها مش احسن عندي من اللي انا موتها شش. عشان كده قلت لازم نتعلم في المدرسة الربانية ان الحرام حرام لان ربنا حرمه يعني الميتة حرام ليه عشان ربنا قال حرام مش عشان الدم سيبك من العلة والحكمة إذا ظهرت الحكمة تزيدنا إيمان وإذا ما ظهرتش الحكمة ردوا عليا قولوا مسلمين إحنا مسلمين ربنا قال حرمت عليكم الميتة خلاص حرام. والدم أصل أثبتوا إن الدم بيعمل ال- اثبتوا ولا ما اثبتوش هو عندنا احنا مسلمين ولحم الخنزير ده بيجيب دودة شريطية يجيب دودة شريطية ما يجيبش دودة شريطية هو عندنا حرام ليه ربنا قال كده ربنا قال كده الجدال بقى ودي هتيجي معانا احنا خلصنا النهارده مسألة اللحية احنا قلنا عندنا 16 مسألة عايزين نحققهم مسألة اللحية وقلنا ان اللحية فرض وحالقها آثم السبب الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى ارجوا اللحى والاحاديث في صحيح البخاري الاربعه خلاص بقت فرض واللي يحلقها آثم الحليقين اللي قاعدين معانا جزاهم الله خيرا عنده ظروف بيسافر كتير وخايف الشغل مش عارف ايه امه مش عارف ايه مراته تقول له احلق لحيتك ولا طلقني هو ده موضوعه بقى بينه وبين ربنا لكن لازم تعتقد ان اللحيه فرض وان حالقها بس اسف وبعد كده تحلق تربي ده موضوع بينك وبين ربنا بس انت معتقد انها فرض فرض الحته الثانيه اللي هنتكلم فيها دلوقتي بقى الت- ال ال الغناء الاغاني المزيكا لما بنقول النهارده وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم آه لو انت اتكلمت مع حد مع حد في حرمه المزيكا جدل لجاجه في الجدال انا عندي شخصيا محمد حسين الموضوع منتهي قولا واحدا حرام ليه لان ارجع لاي تفسير قدام ايديك تحت ايديك اي تفسير يعجبك افتحه على سوره لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث كل المفسرين بيقولوا قال ابن عباس والله الذي لا اله الا هو انه الغناء يبقى الموضوع عندي ايه شت، خلصت قال الغناء يبقى الغناء حرام بالقران هو يقول لك لا مش المقصود بالايه دي الغناء طب انت هتعدل على ابن مسعود انا اعمل لك ايه وسيدنا عبد الله بن مسعود قل رضي الله عنه الرسول صلى الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي ابن مسعود قول لي بقى ده الشيخ فلان قال ده الامام الشوكاني عمل فيها كتاب ده ابن حزم عامل بحث في تضعيف حديث البخاري ده ولا كل الكلام ده يلزمني هات لي راس زي ابن مسعود لدرجة ان بعض ال- العلماء قال ايه ان ابن مسعود لما قال كده وليس له معارض من الصحابة فهذا اجماع انت عايز تتناقش بقى انت حر اما انا فمش هتناقش خلصت مش عاجب مش بت- تقول لي مش عاجبك الكلام ده انت حر ده موضوعك اما تقابل اما نقابل ربنا يوم القيامه انا وانت هقول له يا رب انا قلت له ابن مسعود وهو ما رضيش هوديك في داهيه ثلاثة أربعة لا ثلاثة يا عم أنت لا ثلاثة أنا مصمم بقى على إنها ثلاثة نمرة واحد الأمان القلبي بلا جدال ولا جدال في الحج اثنين المراء يفسد القلب لا تجالسوا أصحاب الجدال فإن مجالستهم ممرضة للقلوب قول ابن عباس ثلاثة المراء يضيع القلب ويسلط الشيطان ويوقع في الشرك و- وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كل دي ثلاثة أربعة اثنين ده ثلاثة صحيح يا أخي شوف الواحد برضه
هي مكتوبه كده طب صلي على الرسول صلي أربعة الخوض والجدال يزيغ القلب عن الهدف أنا قلت لازم المسلم صاحب هدف آه، المسلم صاحب هدف ويا جماعة اعتمدوا هذا الهدف هدفك الوحيد رضا ربنا وإيه كمان بس قول لي والجنة ما هو لو رضي عنك بس الجنة الرضا أعلى من الجنة يعني الجنة أقل من الرضا الرضا ده درجة أعلى من الجنة الشاهد إيه أنت صاحب هدف تريد الجنة المراء والزايخ هيضيع الهدف ده هتبقى مش تريد الحق مش تريد الجنة تبقى تريد الانتصار على اللي بتتكلم معاه فهيضيع الهدف وقالوا أآلهتنا خير أم هو ها؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون هم ده جدل بس لما بيقولوا هبل أحسن ولا ربنا هم عارفين ان ما ينفعش الكلام ده ابو كلابه يقول لا تجالسوا اهل الاهواء لا تجادلوهم فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالتهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون خمسه المراء يضيع الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال لذلك قال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما تفضل تخاصم وتقول وت... لا تتخذهم مهنتك لا تجعلهم شغلك عشان كده المشكله الكبيره الناس بتوع ال... بتوع النت بتوع ال... الفيسبوك وبتوع ال... اسمها الايه قول لي ال- الجروبات ويكلم ويرد عليه وياخد ويرد ويجاد عالم فاضيه آه، ستة الذي ينجيك من الجدال يا ابو جلابيه بني صلى على النبي آه، خليك معايا قاعد تهرش يا راجل لا انا بتكلم على ابو بني اللي جنبيك مش اللي بيكتب الغلبان ده إذا أردت أن تنجو من الجدال ليكن عندك مسلمات عندي أصول ما بتعدهاش أصول لا تقبل الجدال خط أحمر كنت عامل مجموعة محاضرات اسمها خطوط فاصلة خطوط إيه؟ آه، الخطوط الفاصلة دي ما بنتعدهاش ما نجيش عندها يعني لما يجي حد يكلمني في مسائل التوحيد والشرك دي عندي مسلمات ما فيهاش كلام في مسائل السنه والبدعه دي عندي مسلمات ما فيهاش كلام لما يجي حد يكلمني في كذا العقائد مسلمات اتخذ مسلمات ليست كل الامور مطروحه للنقاش ربنا بيقول ايه اسمع وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أنت قاعد تسمع برنامج التوك شو بتاع المذيع الفلاني اللي بيشتم ربنا وبيشتم النبي وبيشتم الشريعة ويسخر من الإسلام تبقى زيه تبقى زيه ما تتفرجش ما تشوفش الوقت ده اذكر ربنا اقرا قران ستة سبعة القاعدة الذهبية أن تستمتع بقول لا أدري يا سلام قلت لكم الكلام ده قبل كده إن كنت بتعلم عند الشيخ أبو بكر الجزائري شوية فكان يقول لنا أنا ها- بطريقة الشيخ أبو بكر سأعلمكم اليوم مسألة أفضل من كيلو ذهب وبعد شوية أفضل من اثنين كيلو ذهب لحد ما يوصل ستة كيلو ذهب أن تقول لا أدري أن تقول لا أدري لا أدري كلمة لا أدري لما حد يجي يكلمك في حاجة وانت ما تعرفش قول لا ادري وريح دماغك خالص بس ما تسلموش دماغك آه، يع- يلعب بيها قول لا ادري ما تجادلش بالباطل كلمة لا ادري بتعمل ايه تق... من الاجوبة المسكتة ولا ادري مش عيب سيدنا النبي قال لا ادري ها قال لا ادري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ادري اكان تبع نبيا ام لا قال ايه قال لا ادري انت بقى مكسوف تقول لا ادري اه ما اعرفش انا لو كنت اعرف كنت اقول لك بس انا ما اعرفش وفي نفس الوقت ما سلملكش ليه برضو عايزين نتعلم في المدرسة الربانية الحتة المهمة دي ان انا عندي مصادر تلقي أأتمنها على ديني جعلتهم بيني وبين ربي مش أي حد تسمع منه ولا أي حد تاخد منه قاعدة لا أدري لا أدري أيضا التي يحميك من الجدال أن تكون طاهر القلب فإن تأمل العيب معيب بعض الناس له نفس ذبابية لا تقع إلا على القاذورات في بعض الناس كده نفسه ذبابية لا تقع إلا على القاذورات بعض الناس له نفس دودية إذا وقعت على شيء قذرته فلذلك بلاش تخلي نفسك يلقي عندك الناس أسوأ ما عندها تسعة يعني من غير عدد احنا هنختلف انا بحبكم الخلاف لا يفسد للود قضية إذا اختلفنا في مسألة اختلفنا في مسألتين اختلفنا في عشرة احنا متفقين على الاصول الاصول ايه انا سلفي الاصول ايه انا سلفي الكتاب والسنه بفهم سلف الامه انا رباني بتاع المدرسه الربانيه المدرسه الربانيه دي اصولها صناعه الشخصيه الربانيه النساكه المتالهه بعلم فلذلك ده منطق الدين بيقول ايه ما رأيت أفقه من الشافعي اختلفت أنا وهو في مسألة فغبت عنه فلقيني يوما فأخذ بيدي وقال يا محمد محمد ده كان أخو مراته أخو زوجة الإمام الشافعي الإمام الشافعي اتجوز واحدة مصرية المهم دلوقتي بس خلينا ابعد عن الجواز وسنينه كنت احكي لكم على قصه زواج الامام الشافعي خليها مره تانية ف... لا ده بيح... بيحبوا القصص وخصوصا عن الجواز ال... قال له يا محمد اه الا يسعنا أن نظل أخوين متحابين وإن اختلفنا في مسألة يقول له يعني مش يساعد حتى لو اختلفنا في مسألة ولا اتنين مش برضو ينفع نبقى اخوات بلاش اخوات دي عشان دي للنساء ن- ينفع نبقى أخ... اخوين ينفع نظل اخوة حتى لو اختلفنا ينفع يعني ينفع ونفضل اخوة ونفضل نحب بعض وإن اختلفنا جاء عن السائب بن عبد الله قال جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله أنا بحب سيدنا النبي قوي صلى الله عليه وسلم جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بي عثمان بن عفان وزهير بن أبي أمية سيدنا عثمان ده بطل من أبطال الدعوة بعد سيدنا أبو بكر وعمر طبعا بس اقصد في الدعوه في الدعوه سيدنا ابو بكر اسلم على ايده خمسه من العشره المبشرين بالجنه سيدنا عثمان بقى كان اكتر واحد الناس تسلم على ايده ليه لانه كان هين لين بشوش قريب من الناس قريب من الناس الناس بتحبه وانا قلت كنت بتكلم امبارح بقى في استراتيجيه جديده للدعوه ان لازم الداعيه اليومين دول اللي يشتغل في وسط العوام يبقى له شخصيه شخصيته لها جاذبيه الجاذبيه الخاصه دي اول سماتها انه سهل يتحب في ناس كده بمجرد انك تشوفه تحبه سهل يتحب بخلاف في ناس بتحتاج بقى انك انت تقعد ايه آه، تعامله مدة طويلة عشان تكتشف انك انت تقدر تحبه قيل لأحد السلف ما أبشك يعني ايه ما أبشك يا دي بتاع الدويقة انت سرحت مسكتك اسمك ايه ربنا يهديك يا محمد قالوا له ما أبشك يعني ايه ما أبشك يعني انت بشوش قوي قال انه يقوم علي برخيص يعني ايه برضه ببلاش ما بتكلفنيش حاجه البشاشه دي بدفع فيها كام ولا حاجه انك انت تبقى بشوش ما بدفعش فيها فلوس ولا على ال- دي جايه على الفاتوره على العداد ما ما بدفعش فيها حاجه ب- ببلاش مجانا فلذلك الانسان البشوش اللي وجهه مريح وابتسامته حلوة وكلمته طيبة آه، يتحب سيدنا عثمان بن عفان كان كده رضي الله عشان كده سيدنا النبي صلي عليه لما منعه أهل مكة في العمرة عمرة القضية اللي هي كان فيها صلح الحديبية سيدنا النبي بعت مين بعت سيدنا عثمان لأهل مكة واهل مكه آه، ما حدش كلمه ولا انت انت مسلم تعال نقتلك ما حصلش قابلوه وتعاملوا معاه الشاهد ايه ان سيدنا عثمان جاب السائب بن عبد الله لسيدنا النبي كان عندنا مشروع زمان ايام مسجد قولة في عابدين مشروع الاخ الواحد ان انا عايز كل واحد منكم الاربع اللي بعد الجاي يجيب معاه واحد هات معاك اخ واحد سلمه لي قول لي خد ده بس ومالكش دعوه انت بعد كده بس هات واحد الشاهد ايه ان سيدنا عثمان كل ما يجيب حد يعمل يوديه فين يسلمه لسيدنا النبي فاستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا علي قالوا له ده راجل طيب وراجل آه، محترم ومؤدب لا و خلوق وب- وب- وبيسمع الكلام وما تسمعش منه حاجة وحشة أثنوا علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلماني به لقد كان شريكي في الجاهلية قالوا انتوا هتعرفوني السائب السائب ده كان شريكي في الجاهلية قال قلت السائب بن عبد الله بقى قال ايه صدقت يا رسول الله كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تماري ولا تداري صلى الله عليه وسلم يبقى انا عايز فيك الصفتين دول اللي هما ايه لا تماري ولا تداري خليك صريح وما تجادلش كتير ما تلت... ما ت- ما تجادلش كتير كنت لا تماري ولا تداري فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر الأخلاق التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام وأحسن إلى اليتيم وأقر الضيف وأكرم الجار بس ده اللي كنا بنقول عليه امبارح فن الدعوة الرسول قال له شوف اللي انت كنت بتعمله في الجاهلية أخلاقك كانت عجباني خليك عليها وأحسن إلى اليتيم واكرم الضيف واكرم الجار بس صلى الله عليه وسلم دي نظرة الداعية ذو البصيرة النافذة الراجل يجي يقول له اوصني يقول له لا تغضب التاني يقول له اوصني يقول له اتق الله حيثما كنت والتالت يقول له اوصني قل امنت بالله ثم استقم كل واحد الرسول اه شايفه ايه اللي هو محتاجه وايه اللي ينفعه آه هل تحب ان تكون من الطيبين قال الله وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد يبقى صراط الحميد سبيله القول الطيب والقول الطيب لا جدال ولا خصام ولا نزاع الأخيرة كن مفتاح خير مغلاق شر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير اللهم اجعلنا مفتاحا لكل خير وج- واستعملنا لإغلاق كل شر يا رب ويل لمن جعله الله مفتاحا للشر اخوتي ايقاف الجدال بطوله قوه قال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وقد ماراه رجل مراء ففطن له فقال له ابن سيرين انا اعلم بما تريد واني لو اردت ان اماريك كنت عالما بابواب المراء قال له انا اقدر اماريك بس انا مش عايز كده قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل اخوتي احذروا المراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا قلنا يا ابني ربض الجنة ده إيه لا الدور الأول الدور الأرضي بتاع الجنة الدور الأرضي بتاع الجنة ال- ال- المدخل الربض الجنينة ال- ال- الفسحة ال- الحوش ال- لا اسهل حاجه في الجنه لا الدور الثاني وسط الجنه ولا اعلى الجنه ده الايه بتاع الغلابه اللي زي حالتنا اللهم ارزقنا الجنه يا رب دخوله سهل ترك المراء وان كان وان كان محق حتى لو كنت على حق هتبطلوا مراء ولا مش ناويين يا رب تب علينا من المراء يبقى احنا وقفنا وعلى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله الملحظ الرباني في المسألة دي ايه لا نخوض في الله ما بنتكلمش عن ذات الله ينزل ازاي يده شكلها ايه, إيه, إيه وجه ايه الى اخره الكلام ده لا نخوض في الله نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله على مراد الله ورسوله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء اي حاجه تخطر ببالك يبقى انت شفتها لان دي- التصور الشيء فرع عن رؤيته عن معرفته فلذلك كل اللي يخطر بالك يبقى انت شفته يبقى ربنا خلاف ده لا نخوض في الله اثنين ولا نماري في دين الله لا نجادل ولا نماري الملحظ الرباني أن العبد الرباني مشغول والمشغول لا يشغل النهارده اللي اشتكى من الوسوسة واللي اشتكى من معصية كل ما يقو- يتركها يرجع لها وكل ما يتركها يرجع لها قلنا له ايه لأنك فاضي لو انت بتقرا كل يوم خمس أجزاء وتستغفر ألف وتصلي على النبي ألف وتقول لا إله إلا الله ألف وتصلي في اليوم 100 ركعة ما كانش يبقى عندك وقت تع- تعصي ربنا صح ولا لا ما يبقاش عندك وقت تماري ولا تجادل ولا تتكلم مع حد انا مش فاضي يا جماعه مشغول قلبي مشغول ودماغي مشغوله وايديا مشغوله وعينيا مشغوله ولساني مشغول ووداني مشغوله انا مش فاضي اللي عايز يجادل يشوف حد فاضي يشوف حد فاضي اما انا مش فاضي هو ده الرباني الرباني مشغول بعباده الله هاكد عليكم الجمله بتاع الاسبوع اللي فات اللي هي ايه ماذا تفعل مع الشيطان قالوا انا لا اعرف الشيطان نحن قوم صرفنا هممنا الى الله فكفانا ما دونه آه لا يعرف الشيطان ولا اعرف احمد اه ما ما انا ما اعرفش انا حد انا ما اعرفش الا ربنا فانا مشغول بربنا واللي يرضي ربنا وساعه ما الاقي حاجه تجرني تشغلني عن ربنا اتوقف عنها انا احبكم في هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني